ربي لك للنبي تسترنا ما تفضحناش ولا يبقى بينا احد ظالم ولا غشاش الدنيا دي مدرسة والعلم مش ببلاش يا رب عشمان في كرمك وجيت بابك وانا خايف اديني لاجل النبي اديني لاجل النبي من رحمتك نايم يا مطلع على العباد ولا تخفي عليك خفيات جيتلك بقلب سليم ونية الصفيات جيتلك بقلب سليم ونية الصفيات الدنيا فيها وفيها وفيها ناس خاينة الدنيا فيها وفيها فيها ناس خاينة وناس وافية وناس بتضحك لناس وناس بتضحك لناس وقلوبها مش صافية وناس ملاها الطمع وجايب لها الكافية وناس ملاها الطمع وجايب لها الكافية عمالة تنهب وتجري ورا الفلوس حافية وناس غلابة يا دوب طايلة اللقمة بالعافية يا رب يا رب يا رب اجعل صباحنا خير يا رب يا رب اكفينا شر الغير يا رب يا رب اكفينا شر العين يا رب يا رب ابعد عنا الحسود يا رب يا رب ملناش معين بالله يا رب يا رب فك عنا الكرب فك عنا الكرب فك عنا الكرب ملناش معين الا ملناش معين إلا يا رب يا رب ارزقنا يا رزاق يا رب يا رب أنت المعين لنا يا رب يا رب عدينا على الإيمان عدينا دين على الايمان على الايمان عدينا يا رب يا رب من المرض اشفينا من المرض اشفينا يا رب من المرض اشفينا من المرض اشفينا يا رب يا رب لا احنا توكلنا عليك لا احنا توكلنا عليك لا احنا توكلنا عليك يا ربي انت القوي على كل واحد اتغر قويني على الايمان ولا يوم في نفسك ضر ونور بصيرتي يا كريم واكفيني شر الشر أخبت بابك وبابك ملوش بواب للي قال من قلبه التوبة يا تواب للي قال من قلبه التوبة يا تواب يا ميت خسارة على اللي شاف وعمره ما تاب يا ميت خسارة على اللي شاف وعمره ما تاب فينا شر العين والحسود لو بصر واللي يجيب في سيرتنا واللي بعينه يبص وفينا شر الحافظ واللي ماشينا على غش واحسن ختامنا يا كريم فوضنا بيك الامر واهدي نفوسنا ولا يوم في نفسنا نتغر يا اقوى من كل قوي غواب الشيطان والضر والامر لك وحدك يا مسبب الاسباب يا ربي مالي سند غيرك ولا لي جاه يا عالم بحال عبدك قبل ما يقول إياه. يا رب يا ربي مالي سند غيرك ولا ليك يا عالم بحال عبدك قبل ما يقول يا اكفيني شر نفسي وقدرني على الخير ويوم القيامة عملي بيميني قلقان هو الله هو الله الملك القدوس تعال اتذكر الواب التواب التواب السميع البصير القوي المتين الغفار القهار الودود اللطيف الحق النصير البر الكريم الجلال والإكرام المحسن البديع العاصي المانع النافع المضر الشافي العافي الرزاق الحليم الصبور العليم الباعث الكبير يا يا يا ملك الملوك سبحانه اعلم يا ابني ادم بان كل شيء محسوب واللي انكتب لك يا ابني ادم مفيش منه هروب ومهما كان الحذر ما يمنع المكتوب اعمل الخير يا ابني ادم ما دايم خير عملك هتاخد اجمع ده كفنك ملوش جيوب صلي صلي على الحبيب على الشفيع على المختار على المصطفى صلي صلي على النبي على النبي يا قلبي صلي على الملك يا قلبي صلي على اللي المسك منه فاح بصلاته بتجلي القلب وبتشفي كل جراح من حبي فيك يا نبي بقيت انا مداح لفيت بلاد وبلاد لفيت بلاد وبلاد وفي الدنيا بقيت سواح واللي يصلي عليك لو كان عليك يرتاح يا قلبي صلي على النبي في صلاته زي ومجدك يا قلبي صلي على النبي دي صلاته زاد ومكسبي نفسي ازورك يا نبي ده حبك منايا ومطلبي نفسي ازورك يا نبي ده انت شفاعة لأمتك كنت أمين في دعوتك يومين قيامك تشفع لنا وتقول يا ربي أمتي يوم القيامة هتشفع لنا وتقول يا ربي أمتي ألفين صلاة ألفين سلام ألفين صلاة وألفين سلام ألفين صلاة عليك يا نبي يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين يا حبيب رب العالمين يا شفعنا يوم الدين انت الامان وانت الرضا انت الحبيب يا نبي الفين صلاة والفين سلام الفين صلاة والفين سلام الفين صلاة عليك يا نبي يسد ايه الندم بعد الاوان ما يفوق يسد ايه الندم بعد الاوان ما يفوت وانت كده في غفلتك ويفاجئك ملك الموت مش هتقدر تهرب منه لو كنت في بطن الحوت اعمل حساب اخرتك اعمل حساب اخرتك وسيبك من الدنيا الدنيا فانية يا فاني ونفسك علينا معدود يا نفس يا نفس يا أمارة يا نفس توبي توبي توبي توبي يا نفس توبي يا أمارة توبي يا نفس توبي يا نفس توبي وكفاية اللي جرالي وكان كتير صلاتك يا نفسي ويا ريت اللي جرى مكان يا نفسي توبي وكفايه اللي جرالي وكان راسك على النميمة وسيرة فلانة وفلان صوابك على النميمة وسيرة فلانة وفلان وعلى الطمع غويتيني على الطمع غويتيني والشر والعصيان بعد عزي انا شفت ذلي ويا جواد وبعدي ما دقت العسل دقت المرار الوان سمعت هاتف قلبي فوق واصحى يا غفلان كله سلف ودين وكما تدين تدان لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن ولو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن ولو العالم حلو يبقى الادب احسن لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن لو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الحرام يغنيك يبقى الحلال احسن لو الكذب بينجي صدقك يكون احسن لو العلام حلو يبقى الادب احسن لو الحرام يغني يبقى الحلال احسن لو الحرام يغني يبقى الحلال احسن لو المال سندك يبقى الشرف احسن لو المال سندك يبقى الشرف احسن والكلمة ساعة الغضب انساها يكون احسن والكلمة ساعة الغضب انساها يكون احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن لو العلام حلو يبقى الادب احسن ولو الحرام يزيد يبقى الحلال احسن ولو المال سندك يبقى الشرف احسن والكلمة ساعة الغضب انسانك يكون احسن واللي يبيعك بمال بيعه ببلاش احسن العدل يا رب يا رب يا رب يا رب انت العادل يا رب يا رب انت العادل بشكو اليك بشكو اليك وانا المظلوم ظلموني ظلموني أعز الناس يا سامع دعاء المظلوم ويا ما تحملت الأسى وعمري ما شكيت ولا يوم وعمري ما شكيت ولا يوم رفعت ايدي اليك رفعت ايدي اليك يا حي يا قيوم انت جاهي وسندي وناصري مظلوم شعورك ايه شعورك ايه شعورك ايه احساسك ايه شعورك ايه احساسك ايه شعورك ايه شعورك ايه عيني يا عيني عن الأم وحنان الأم عيني يا عيني عن الأم وحنان الأم لا خل ولا عم هيشيل الهم من غير الأم حالنا يغم عيني يا عيني على الأم عيني يا عيني على الأم من بعد أمي أنا ملقتش حد يوعيني فين لما كانت تقول لي يا ضنايا يا نور عيني كانت تسهر الليل من البرد تغطيني اقول لها عطشان يا امي اسقيني قلبي على امي حجر وقلبنا علي انفطر يا عيني وحياة مقامي الحبيب النبي شفيع الأمة وضميري أنا الشجر وهي المية اللي بحنانها بتسقيني أمك أمك أمك أمك أمك أمك اوعى تنسى أمك أمك أمك أمك مين هيشيل همك مين هيشيل همك مين راح يمسح دمعك مين هيحس بألمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك مين حيقول لك مالك مين حيقول لك مالك مين يهمه حالك امك امك امك امك امك امك مين حيقول لك مالك مين هيهمه حالك قول لي مين غير امك امك امك امك مين هيسمي عليك ويمسح دمع عينيك مين راح يسأل فيك قول لي مين غير امك امك امك امك امك امك امك مين يتمنى لك الخير مين اللي بيدعي كتير مين بيتمنى لك الخير مين اللي بيدعي كتير قول لي مين غير امك امك امك امك امك امك امك قول لي مين غير امك امك امك امك مين اللي قلبه عليك مين اللي قلبه عليك مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين خاف عليك مين قول لي مين غير امك امك امك امك اوعى تزعل امك اوعى تغضب امك امك امك امك مين قول لي مين شالتك شهور وسنين مين خاف عليك مين مين مين مين يا قاسي مين مين يا ظالم مين مين مين مين قول لي مين غير امك مين اللي ليك بتحب مين علمك الحب مين اللي ليك بتحب مين اللي علمك الحب مين طيب في القلب مين اللي ليك بتحب مين علمك الحب الحب الحب الحب الحب يا عيني على الحب مين علمك الحب مين طيب في القلب قول لي مين غير امك امك امك امك مين هتكسب رضاك مين شفت الهنا ويانا مين هتكسب رضاك مين شفت الهنا ويانا مفتاح الجنة معانا قول لي مين غير امك امك امك امك قول لي مين غير امك مين مين مين مين مين مين مين حبيبتك رضانا من شفت الهنا ويانا مفتاح الجنة معانا قول لي مين غير أمك قول لي مين غير أمك مين مين قول لي يا قاسي مين يا ناسي حنان أمك عيني يا عيني يا عيني أمك أمك أمك اوعى تنسى أمك أمك أمك أمك اوعى تنسى أمك يا ماما يتسامح ظلمت نفسي بنفسي وراجع على تسامحني إبليس جواني ورماني على الشر سامحني سامحني وارحمني يا رحيم يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وارحمني يا رحيم ابليس جواني ورماني عالشر سامحني و... ابليس جواني ورماني على الشر سامحني وارحمني يا ربي دخول القبر سامحني وقت التراب ما يضم على عظمي سامحني والهمني وقت الحساب انطق بتوحيدك وحياة حبيبك محمد يا كريم تسامحني طبيب معايا جرح اختار الاطباء فيه يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب النبال يا زوال يا طبيب المبالي يا دواء دواء غالي يا شفا مرضي يا شفا مرضي يا طبيب المباني يا طبيب المباني طبيب معايا جرح احتار الاطباء فيه وبقالي سنين يا طبيب مش عارف علاج ليه اكشف عليا يا طبيب طبيب معايا جرح احضار الاطباء فيه وبقالي سنين يا طبيب مش عارف علاج ليه كشف عليا الطبيب وقال اسمح اقول لك ايه ده وقت زور النبي ده وقت زور النبي المصطفى الهادي محلى جمال النبي يا قلبي صل عليه يلا بينا يلا على مدينة يلا يلا بينا يلا على مدينة يلا نحكي ونقول رسول الله الله بلا رسول نزول الرسول يلا بلا رسول نزور الرسول ده القلب مشغول بحب حبيب الله يا سلام يا سلام على المقام يا سلام يا سلام على المقام رب رب يا حمام بأمر الله عالمنا وربات علقت بالدعوات عالمنا وربات علقت بالدعوات ونرمي القمرات الله الله الصفا والمروة فيها العلي يروى والصفا والمروة فيها العلي يروى ومقام إبراهيم ده خليل الله حكمنا ودعينا كبرنا ولفينا حكمنا ودعينا كبرنا ولفينا وزحنا حكينا والله الله حكمنا ودعينا كبرنا ولفينا حكمنا ودعينا كبرنا ولفينا وإحنا حكينا الله الله عقبال حبايبنا أصحابنا وقرايبنا عقبال حبايبنا أصحابنا وقرايبنا لما يزوروا الدين ويقضوا فرض الله حققنا املنا ورجعنا وصلنا حققنا املنا ورجعنا وصلنا عقبال العودة ونحكي بيت الله بين العدوين الشهداء سيد الشهداء يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين أبا العالمين أبا العالمين أبا العالمين أبا العالمين شيخ العرب يا بدوي شيخ العرب يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا أبا العينين يا سيد إبراهيم يا أبا العينين يا سيد إبراهيم يا أبا العينين يا سيد إبراهيم يا قاضي الشريعة يا إمام نجاة يا قاضي الشريعة يا إمامنا شافعي يا إلهي المدد يا إمامنا يا كل يا سيدنا عيش يا سيدنا سيد انت الحنان المشرب يا بنت الإمام يا بنت الإمام بنت الإمام يا سيدة زينب يا سيدة زينب يا بنت العيون يا نصر المظلوم يا بنت العيون يا نصر المظلوم يا أم الزاهدات يا أم الزاهدات يا مهبط الرحمن يا مهبط الرحمن يا أم الزهدة يا باب الرجاء نفيسة العلماء يا باب الرجاء نفيسة العلماء نفيسة العلماء نفيسة العلماء يا قطب الصعيد فرق يا بطيء يا قطب الصعيد فرق يا بطيء يا عارف بالله يا عارف بالله يا عارف بالله لله المدد منه المدد وإليه المذهب منه المذهب وإليه المذهب مذهب يا مذهب لله المذهب لله المذهب لله المذهب لله المذهب لله المذهب يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين راعينا بالعين راعينا بالعين راعينا بالعين نبي يا نبي حبيبي يا نبي ضميمي يا نبي شفيع يا نبي نبي يا نبي شفيع يا نبي طبيب يا نبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي يا حبيبي الحبيب يا مثلي وفيك يا هنايا وصديق السلام عليك يا سلام السلام على المطار يا سلام على المطار رفرف يا حماد رفرف يا حماد حول المطار الشمس أنت الرمل أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد أشرقت البدور أنت الشمس أنت القمر أنت نور فوق نور أنت الشمس أنت القمر أنت